السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم وأن يتقبل مني ومنكم هذا السعي وأن يقال لنا يوم القيامة سعيا مشكورا هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم فيه التوفيق سنتكلم فيه عن ما يتعلق بالصوم ما يتعلق بالصوم من باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أراد الله بهم خيرا ووفقهم في الدين حديث في بداية هذا اللقاء أذكر به النساء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بشيء ينبغي عليهن أن يهتمن, يهتمن به وأن يرعاه إيه هو بقى الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يسيرة بنت ياسر سبحان الله شوفوا الأسماء عاملة إزاي ياسر بيسمي يسيرة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات سبحان الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يراعين من الرعاية يعني التكبير قول الله أكبر والتقديس تقديس الله سبحانه وتعالى بمثل التسبيح سبحان الله لأن فيه التنزيه والتهليل وهو قول لا إله إلا الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النساء أن لديكن أوقات كثيرة فلا تبخلن على الصحف يوم القيامة أنها تكون ثقيلة بهذه الأذكار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للنساء أن يعقدن يعني يقولوا الكلام ده بالأنامل يعني بصوابعهم بأطراف الصوابع زي اللي تسبيح بتاع الصلاة كده فإنهن أي الأنامل وهي أطراف الصوابع ورؤوس الصوابع مسؤولات أي مسؤولة عما تفعل ومحاسبة عليه مستنطقات أي ستنطق وتتكلم بما عملت وستشهد على صاحبها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم هذه الأذكار وأن تهتموا بها فهذا الحديث لعله إن شاء الله ينفعكن الصيام الصيام هي عبادة من أجل العبادات وهي العبادة التي يكاد يستحيل فيها أنك ترائي فيها إن مخلوق لأنك أنت ممكن تصلي وأنت على غير وضوء ممكن تدخل المسجد عشان الناس يقولوا عليك ممكن محدش عارف أنت اتوضيت ولا لأ لكن الصوم إيه اللي يخلي إنسان يصوم يعني انت ممكن تصلي ممكن تحج ممكن تعمل عمرة عشان الناس يقولوا لكن الصوم مستحيل تتم العبادة دي كاملة إلا وأنت فيك بقايا من المراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان ممكن يتذوق يشرب حاجة يدخل الحمام يعمل أكنه بيتوضأ يشرب مية يدخل المطبخ يعمل أي حاجة حتى لو انت سجنته ومنعت عنه الميه ومنعت عنه الطعام ممكن ينوي بينه وبين نفسه ان هو ايه ما يصومش وما نواش الصيام فلازم يكون في نيه فسبحان الله عشان كده الا الصوم فانه لي هذه عباده عباده اهل الاختصاص فالعباده دي جميله جدا جدا ومن جمال هذه العباده انها تاتي حتى تستعيد وتعيد الثقه بنفسك من خلالها ازاي انك طول السنه بعيد عن ربنا في حاجات وممكن يعني اذا خلوت بمعصيه ربما نظرت ربما تكلمت ربما غفلت ربما ربما لكن بيجي الصيام فلا أحد يراك وأنت مكمل صيام مش عاوز تفطر مش عاوز تاكل مش عاوز تشرب مش عاوز تعمل أي حاجة فكأنك بتقول يا رب ما زال في قلبي بقايا خير بقايا حياء بقايا مراقبة فمن جمال هذه العبادة إنها بتيجي عشان تشاور على النور اللي لسه في قلبك وتقول لك لا ما تيأس من نفسك انت لسه فيك خير كتير احنا اه انت وقعت واتفرجت وعملت مشكلة وغلطت واطلقت بصرك ومديت ايدك واستهنت بموضوع المراقبة لكن اياك اياك ان تقنط ما تيأس لسه قدامك حاجات كتير قوي فعشان كده الصوم ده عبادة جميلة عبادة جميلة قوي عبادة فيها آه انضياء عالي جدا بتنور كأن الصوم ده قنديل يمشي في القلب كأنه نور ماشي في الروح بيبدأ ينور لك بعض الحاجات كده سبحان الله وإن الصوم طبعا صعب إن أنا أتكلم عن فضائل الصوم ده هياخد وقت كتير قوي لكن سبحان الله المتأمل يعلم قطعا إن هذه العبادة هي عبادة مزيلة للأتربة مزيلة للران مزيلة للحجب ولذلك سبحان الله الناس بتقبل على القرآن في رمضان ليه؟ أحد الأسباب الرئيسية أنك صمت يعني لو قلنا جدلا وتنزلنا في الخطاب إن في إنسان مبتلى بعدم الصوم في رمضان قلما يقبل على كتاب الله مش هيعرف يقبل على القرآن ليه؟ لأن المسبب الدافع للقرآن أحد المسببات الدافعة الرافعة للعلاقة مع كتاب الله هو الصوم فالصوم ده أسانسير بيرفعك للتقوى التقوى دي دور عالي دور كده هنقول مثلا دور المية في في البرج أسانسير الصعود الصيام أسانسير الصعود الصيام هو اللي بيصعدك فوق فوق فوق وكلما ارتفعت كلما تخففت الأحمال لأنك بتكون عامل زي بالظبط اللي كان واقع وقع على الأرض وقعت عليه رملة وقع عليه طوب وقع عليه تراب فلما بيقوم كلما قام الأحمال دي والأتربة دي بتقع منه فكل ما يقف الأتربة دي تقع تقع تقع تقع تقع لدرجة ما يقف بقى تماما فينظف نفسه هو الصيام بيعمل معاك كده طيب ايه هو بقى الصيام الصيام في اللغة يعني فلان صام عن كذا يعني أمسك عن كذا يبقى في الأصل في اللغة معناه أمسك خلاص نذرت للرحمن صوما يعني نذرت للرحمن إمساكا إن أنا هأمسك هتمسك عن إيه بقى في واحد صايم عن الحرام في واحد صايم عن الكلام في واحد صايم عن كذا يعني أمسك طيب في الشرع بقى في المفهوم الشرعي في المصطلح الشرعي ده احنا كده فهمناه في اللغة معناه إيه طيب من ناحية الشرع معناه إيه هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات وهتيجي معانا إيه هي المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يبقى الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ادي الايه باختصار الصوم طيب الصوم ده ليه اركان اه يعني ليه اساسيات بدونهم ما يبقاش اسمه صوم صوم اه هما حاجتين اتنين الركن الاول الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الدليل قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الركن الثاني يبقى ما ينفعش واحد يجي يقول لي انا صايم وبياكل انا صايم وبيشرب انا صايم وايه متلبس بشيء من المفطرات لا ما ينفعش الركن الثاني هو النية في الفرض لازم تنوي قبل ما تنام قبل عفوا ما الفجر يعني ليلا لازم تبيت النية النية الصيام أنا صايم النهاردة صيام واجب صيام فرض عليا واجب عليا سواء كان رمضان سواء كان نذر سواء كان قضاء لازم تبيت النية يعني الفجر لا يؤذن عليك إلا وانت ناوي فما ينفعش أخت عليها يوم قضاء تصحى من النوم الفجر أذن تقعد كده على الساعة 9 تقول خلاص أنا هصوم النهاردة وأعتبره من أيام اللي عليا لا ما ينفعش ليه لأن ده يوم واجب اليوم الواجب الفرض لازم نبيت النية لازم نبيت النية لكن لو أنا صاحي وصحيت الظهر وبعدين قررت اللي أنا أصوم صوم تطوع ينفع ينفع تمام كده يبقى دول الركنين اللي علينا طيب حكم صيام رمضان فرض صيام شهر رمضان فرض جعله الله أحد الأركان الخمسة أحد الأركان الخمسة وسبحان الله ابتلينا إن في ناس بتتكلم في كل حاجة ولدرجة إن في ناس مسلمة لا يرون أن رمضان أصلا إيه أن الصيام فرض وده للأسف شديد بسبب رقة دينهم رقة الدين وهؤلاء الذين لا يعني بعضهم لا يؤمن بالسنة وبعضهم يرى أن القرآن محرف ومن اعتقد أن القرآن به تحريف فقد خرج عن ملة الذي أنزل عليه القرآن فحكم الصيام واجب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يلي مؤمنين بالدين ده كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس من ضمنهم وصوم رمضان وده عليه إجماع من الأمة والإجماع لا يجوز ليك إنك تخالف يعني أنت ممكن تخالف في أشياء لكن لما الأمة تجمع العلماء كلهم يكون في إجماع الإجماع ده ما ينفعش أبدا تخالفه زي ما ما ينفعش تخالف الإيه الآية والحديث و من أنكر فرض الصوم من المسلمين وبعد ما يبين لي فقد كفر منكر هذا الأمر طيب قلنا أن الصيام في صيام واجب وفي صيام متطوع التطوع وده أشرت لي من شوية هل اللي يفطر في رمضان بس هو مش منكر ان هو فرض هو بيقول ان هو طاعه وواجب عليا بس انا مقصر هل عليه حاجه هل هو آثم من أفطر متعمدا في رمضان وهو يعلم أنه قد ابتلي بذنب فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر زي ابن حجر الهيتمي عد ان من الكبائر في كتاب الكبائر من كتاب الزواجر بتاعه عد ان ترك صوم يوم من ايام رمضان والافطار فيه ده يعد من الكبائر وده اتى منكر عظيم جدا لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذ بضبعي أخذوا بكتف النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي ثم انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقي بهم ناس ممسوكة من إيه من رجليهم كده مشققة أشداقهم شفايفهم قاعدة متشرشرة كده بالسكاكين تسيل أشداقهم دما قاعدة تنزل دم قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم دي عقوبة واحد صام وبعدين أفطر عمد قبل ما المغرب يأذن فما بالكم باللي ما بيصومش أصلا واخدين بالكم اللي ما بيصومش بقى ده أخباره إيه عشان كده الإمام الذهبي بيقول لنا وعند المؤمنين مقرر أن من ترك الصلاة والصوم أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإلحاد شوف بيقول إيه؟ بيقول اللي, بي... اللي ترك الصلاة والصوم ده شر من الزاني شر من مدمن الخمر يعني لو عندكم واحد في البيت بيرتكب الفاحشة ومدمن للخمر لو عندكم واحد ده أقل فسادا وإفسادا من تارك الصوم بل يقول الإمام الذهبي بل يشكون ده بيقول لك ده عند المؤمنين مقرر ده عند المؤمنين عند الناس التانية ملناش علاقة لكن عند المؤمنين يش- يشكون في إسلامه يقول لك أولاد ده مسلم وإيه بل ويظنون به الزندقة والإلحاد عافانا الله وإياكم من العفانة آه، فضل صيام شهر رمضان فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا أنا هأشير إشارات وإلا عشان أحاول أه- يعني آه، آه، يعني ألخص فقه الصوم يعني على قد ما أقدر وأتكلم في بعض المفطرات آه، وإلا الموضوع محتاج أكثر من لقاء يعني فضل الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فأنت قدام وليمة وغنيمة كبيرة قوي من صام رمضان إيمانا تصديقا أن الله قد فرضه عليه واحتسابا صبر واحتسب وحاول ايه عارف كده واحد يقول لك معلش احتسب يا سيدي معلش يا بنت الحلال احتسب عشان اولادك احتسب يعني اصبري واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر احيانا بعض الافاضل بيتكلموا عن رمضان فيجي يقول لك ايه اهم حاجه ان رمضان ده يعني ايه ما تتعاملش معاه ان هو ايه آه، هو الملخص وهو المخلص وهو كل حاجة رمضان مجرد مساعد وإلا رمضان احنا داخلين ان هي مجرد محطة بنزين وخلاص أحيانا الخطاب ده عما بيزيد عن حده يزهد الناس في قيمة رمضان لا رمضان له قيمة لابد أن تستثمر يكفي تلك الغنائم التي سمعتموها الآن وطبعا الحكمة من مشروعية الصيام حاجات كتيرة قوي يكفي أنها أنه سبب في تزكية النفس وتطهيرها لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان من بدن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم بيخنق الشيطان ولذلك لا تجد فتاة مبتلى بالشهوة ولا شاب مبتلى بالشهوة ورزق الصوم والتسبيح إلا وقد خف هذا الباب إن لم يزل تماما عنه يصوم ويكثر من التسبيح في أذكار في الغدو والأصال في الصبح وبالليل في الأذكار الصباح والمساء إلا وتجد حتما ولا بد ليه؟ لأن في بيوت أذن الله أن ترفع البيوت دي اللي بترفع اه بترفع بسبب ايه؟ بسبب الرجاله اللي جوه مالهم الرجاله دول بيعملوا ايه؟ بيلعبوا ولا بيعملوا ايه الرجاله دول لا شغالين شغالين بيعملوا ايه الناس اللي شغاله دي هل شغاله قاعده بتجيب سيره سين وصاد لا لا لا الناس ديت قاعدين يسبح يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال الرجال دول لما ربنا بيرزقهم الحاجه دي بياخدوا بقى من الايه اللي قبلها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فموضوع الأذكار في الصباح والمساء دي مهم جدا جدا جدا والأذكار ملهاش علاقة بين إيه لازم يكون في المسجد ولا غير المسجد بالنسبة للشباب إن استطاع أن يمكث في المسجد فكان بها وبالنسبة للنساء فجلسة الشروق وجلسة الغروب مهمة جدا في ثلاث جلسات ما تضيعهمش جلسة السحر وجلسة البكور وجلسة الغروب إن استطعت فلا تقطع عادة أن الملائكة تكتب لك فيها شهود الخيرات فتزكية النفس قلنا إن هي الصوم بيساعدك في كده الصوم بيزهدك في الدنيا وشهواتها لأن كل يوم ها هناكل فين النهاردة هناكل إيه حلويات منين مش عارف إيه والكلام ده عشان كده مهم جدا ندي محاضرة ما ليس من رمضان عارفين كده إيه مرضان مش رمضان اللي هي حاجات تمرضك زي رمضان اصلا المفترض ان الاكل فيه يقل الغريب ان الاكل فيه بيزيد رمضان المفترض ان المطبخ يقل فيه العمل تلاقي ان العكس اللي بيزيد تلاقي ان المفترض رمضان الاستهلاك فيه يقل تلاقي الاستهلاك بيزيد سبحان الله يبقى في الصوم قلنا بي- بيحصل تزهيد الصوم بيديك آه، آه، بتشعر بالجائع في عطف على المساكين والشعور بالآلام لأن الصائم بيذوق ألم الجوع والعطش وإن يعضه الجوع فيبدأ يشعر بغيره ولذلك تلاقي الخير بيزيد جدا في رمضان تلاقي شنط رمضان وتلاقي العطف على المساكين والفقراء والكلام ده كله ده أحد أسبابه المركزية هو المعنى ده حتى ولو لم تلحظ هذا الأمر طيب شروط وجوب الصوم انت كلمتنا مع الصوم معناه ايه وقلت لي ايه الاركان بتاعته طيب ايه شروط وجوب الصوم صيام رمضان آه في شروط سريعا كده نقول آه خمس ست شروط الشرط الاولاني الاسلام انك تكون مسلم فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لان الصيام عباده والعباده لا تصح من الكافر واخدين بالكم فاذا اسلم نبدأ بقى نكلمه لكن الأصل هو مخاطب بالإسلام أولا ثم نخاطبه بغير ذلك الشرط الثاني أن يكون الإنسان بالغ فالصوم لا يجب على من لم يبلغ رفع القلم عن ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم الصبي حتى يحتلم لكن هل لو صام واحد غير بالغ يصح صومه؟ نعم يصح وينبغي لولي أمره ان يامره بالصلاه من باب التربيه انك ايه تامره انت بت... من يعني احنا بنعد اولادنا من وهم عندهم اربع سنين وثلاث سنين بنعدهم بنعدهم للحياه اللي هيبداوا يمارسوها بعد 20 سنه بعد 15 سنه عما يتخرجوا ويبداوا ايه يخرجوا للحياه فبقالنا خ... من هم عندهم ثلاث سنين بنأهلهم طيب أهله يا سيدي للايه للمستقبل الخالد فينبغي لولي الامر ان يامر ابنه بالصلاه بالصيام ويعوده عليه الشرط الثالث وهو العقل إن الإنسان يكون عاقل فلا يجب الصيام على المجنون واحد مجنون لا خلاص رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم النبي المجنون حتى يفيق ثلاثة الصحة لأن المريض الذي لا يطيق الصيام لم يجب لا يجب عليه الصوم وإن طب لو صام صح صيامه قال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخرى لو زال المرض وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها الشرط الخامس هي الإقامة وعدم السفر فلا يجب الصوم على المسافر فلو صام المسافر صح صيامه لكن لو أفطر لم يرتكب المخالفة فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الخلو من أعذار النساء من حيض ونفاس لأن لا يجب عليهما الصيام وابتلي وابتلينا بمن ابتلاه الله بعقله دخن وعفن وكل الأتربة والأدخنة في قلبه اللي بيتكلموا في مثل هذه الأشياء ويقولوا إيه لا عادي تصوم يعني أحيانا سبحان الله الإنسان عما بيكون مبتلى بفساد طوية بتلاقيه يخرج منه أمثال هذا العفن يعني وخطاب هؤلاء ومناظرة هؤلاء يعني كما قال الشافعي لو ناظرني ألف عالم لربما غلبتهم ولو ناظرني جاهل لغلبني هي مشكلة إنك عم تناظر حد لازم تتأكد إن هو إيه عنده الأسس بتاعتك لكن في واحد يقول لك اقنعني بقى اقنعني بقى ها إن البنادول مفيد لمسكن للآلام تقول له طيب اقنعك ازاي انت طبيب انت مش عارف ايه لا يقول لك انا مش بتاع يقول لك طب تعالى نجرب التجربه يقول لك لا وانا اهبل عشان اخد واموت انتوا اصلا حاطين فيه سموم وبتعملوا فيه شرايح عشان تتتبعوا الناس وتعرفوا الناس ساكنه فين وبتاع وتتبعوها من خلال الموبايلات والتقنيه الحديثه يا كفار عارفين انتوا الجماعه دول طب ده هتخش معاه اتناقشوا ازاي ده بقى خلاص ويقول لك ولو راجل اطلع كلمني ولو راجل تعالى نعمل مناظره طيب بالنسبة لشهر رمضان حد بيقول المحزن ان في كتير من الناس انقادوا لهم عادي عادي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار مع النار النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدت أكثر إيه أهلها النساء هيجوا منين؟ ما بالليل الشريحة اللي بتتبع دول آه الله سبحانه وتعالى اطمنوا يا جماعة الله سبحانه وتعالى لا يضيع صدق إنسان لا يضيع عنده صدق مفيش واحد يكون صادق في البحث عن الحق ثم العدل سبحانه وتعالى يضيع صدقه لا لا وبعدين يا جماعة انتوا بتصوموا لمين يعني انت بتصومي لمين باختصار يعني انت عاوزة تصومي لمين لله ولا ولا الهواكي لله ولا لمو- لمولاك ولا لهواك لله اه هو الذي يحدد صومي امتى وما تصوميش امتى لان بعض الناس يقول لك احنا مش قادرين هنفطر ازاي والكلام ده كله لو كنت بتصومي لله هتلاقي نفسك بتصومي الدنيا سالكه سهله خالص يعني لكن لو حضرتك بتصومي لحاجه تانية هتلاقي الدربكه ديت عاليه عندك يعني تلاقي الحزن العادي اللي هو مجرد بس ايه زي الحزن العائشي كده اه الله المستعان انا كده مش هطوف بالبيت لا لا هتطوفي والدنيا ايه ماشيه يعني آه طيب دخول شهر رمضان ازاي نعرف ان ده رمضان دخل إيه علينا ونصوم ابنا ومش ومش امتى يثبت دخول شهر رمضان برؤيه الهلال انك تشوف شهر رمضان برؤيه الهلال لو شفته برؤيه الهلال سواء بنفسك او بشهاده غيرك على رؤيته ويكون عدل ثقه او ان تخبر به ممن ايه تثق فيه فلو شهد مسلم عدل برؤيه هلال واحد مسلم عدل مسلم واحد شاف الهلال خلاص فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا رأيتموه فصوموا ف ابن عمر بيقول لنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه طيب بالنسبة للحسابات الفلكية الحسابات الفلكية هي معينة وليست هي الأساس هي بتساعدني ولكن لا أعتمد عليها ولذلك الدول التي تصوم فقط من خلال الحسابات الفلكية فقط بدون شهود ال- الهلال ده صومها في مشكلة وهي خاطئة ومخالفة للسنة لأن في حاجات يا جماعة احنا مهما كنت انت يعني عندك ثقة وعندك كل حاجة في الآخر يعني حتى بتوع الحسابات الفلكية بتلاقيهم بيتلخبطوا ولا ما بيتلخبطوش ده عنده نظرة وده عنده نظرة ولو الحسابات الفلكية كلهم متفقين عليها مش هتلاقي عندهم خلاف صح فبيتلخبطوا برضه فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما يريد الله سبحانه وتعالى طيب انا ما شفتش الهلال وما شهدش مسلم عدل برؤيته يعني انا لا- لا انا شفته ولا في مسلم شافه نعمل ايه وجب اكمال شعبان ثلاثين يوما لأن لا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين إما رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم يعني مش شفتوه فأكملوا عدة شعبان 30 خلاص وطيب انقضاء رمضان خلاص رمضان خلص ولا لسه هو 29 ولا 30 ينقضي برؤية هلال شوال يشوفوا مسلم اتنين مسلمين عادلين بالنسبة لرمضان دخول الشهر بواحد لكن خروج منه باتنين فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوم وبالنسبة للمراصد دلوقتي إحنا عندنا مثلا مرصد في مصر آه، سبع مراصد الناس بتت... إيه؟ بتشوفهم فإحنا بيبقى عندنا عمليا هو التلسكوب بيكون مت... إيه؟ متوصل بشاشة والشاشة دي قاعدة لجنة شرعية اللجنة الشرعية دي أكتر من واحد فعمليا بيكون أكتر من واحد شاف هذا الهلال طيب وقت النية في الصوم قلنا بالنسبة للفروض الواجب الصوم الواجب ينويه من الليل في الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة صلاة التراويح صلاة التراويح والسحور ده عمل يدل أنك أن هناك نية لأن بعض الناس يقول لك هل, هل لازم كل نية كل يوم لا مش شرط كل ليلة أنك تنوي مجرد أنك بتتسحر ومجرد أنك رايح تصلي التراويح فده معناه أنك إيه بتصلي التراويح ده مؤشر والس- والسحور ده مؤشر أنك إيه نية الصيام إيه لغد إلا لو في واحد هو هيسافر بكرة ورايح مشوار فهيفطر وما يعرفش هيكمل كام يوم في السفر ده عما يجي يصوم تاني هيجدد النية فزي ما قلنا كده ان تكفي النية من اول الشهر ان الانسان ينوي النية ديت وبعد كده بقى مؤشرات النية وموجودة يعني واحد صاحي الساعة 2 بالليل عشان يتسحر يعني ما- مش لازم لان بعض الناس عنده وسوسة وانا حريص ان انا م- يعني ااكد على المعلومه ديت لان البعض عنده وسوسه فبيهلك نفسه يقول لك اوه انا ما نويتش طب يعني النيه طب انا ما حددتش نفسي وبعدين وده انه يدخل يدخل فين في الإشكالات دي طيب إيه هي الأعذار المبيحة إن أنا أفطر في رمضان؟ في أعذار تبيح لي إن أنا أفطر في رمضان؟ آه إيه هي؟ رقم واحد المرض و الكبر واحد كبير في السن أو مريض يجوز للمريض الذي يرجى برؤه إنه يفطر يعني يرجى برؤه واحد تعبان وإن شاء الله خمس ست أسبوع كده خمس ست أيام أسبوع شهر اتنين ربنا يشفيه لكن في مرض لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه زي واحد عجوز واحد عنده مرض خلاص يعني مرض ممتد وبيكمل معاه وربنا يشفي الجميع المرض واحد مريض أو كبير ده يجوز للمريض الذي يرجى برؤه أن يفطر فإذا برئ وجب عليه أن يقضي الأيام اللي هو فطرها كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى طيب المريض اللي يرخص ليه الفطر ايه هو المرض ده هي اي مرض واحد عنده دور برد عنده شوية رشح زوره وجعه حلقه لا المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه المرض الذي يشق على المريض الصيام في مشقة في مشقة أو إن الدكتور الثقة العدل يقول له إن ده هيتسبب في إشكالات كبيرة جدا طبيا مش مجرد مبالغة إن يقولها الطبيب أو إن يكون طبيب أصلا عنده رقة في الدين مش فارق معاه الناس تصوم ولا مش تصوم لا إحنا عاوزين طبيب عدل ثقة هو اللي يقول الطبيب ده يكون إيه راجل فاهم كويس قوي يقول إيه الأمر ده طيب مريض لا يرجى برؤه اللي هو بقى واحد عنده مرض مثلا المرض ده نسأل الله العفو والعافية صعب جدا إيه إن ظاهرا لا يرجى برؤه هو المرض ده مزمن وهو مكمل معاه أو واحد عاجز عن الصيام واحد كبير في السن عجوز ده هيفطر ومش هينفع يقضي هيبقى يجوز ليه ومباح ليه إن يفطر ما يصومش ومش واجب عليه إن يقضي لكن عليه حاجة إيه هي الفدية إيه هي الفدية بقى أن يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين لأن ربنا جعل الإطعام معادل للصيام والإمام البخاري آه ذكر وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكين وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكين فالنهاردة واحد عاجز عن الصيام واحد عاجز عن الصيام أو مريض مرض مزمن مش هيقدر يصوم واحد كبير في السن عاجز أو واحد مريض المرض الذي لا يرجى برؤه لو مرض يغلب علينا إن شاء الله الظن إن هو يشفى بعد شوية لا ده هيصوم أول ما يتعافى لكن التاني ده اللي مش هي ظاهرا لن يتعافى ده يفطر وعليه القضاء هيطعم عن كل يوم إيه مسكين يطعمه إيه يعني باختصار فيما يخص يعني الجو المعاصر بتاعنا يعمل له وجبة وانت بتعملي الأكل بتاعك زودي طبق واديه لحد من المساكين طب ينفع أطلع ال 30 وجبة في أول يوم لا تطلعيهم في آخر يوم يعني في آخر يوم في رمضان ممكن تطلعي 30 وجبة ل 30 مسكين أو تطلعي كل يوم عن إيه؟ عن, عن يعني النهاردة صمت النهاردة فطرت هتطلعي عن النهاردة عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر اللي هو القمح أو التمر أو الرز ومقدار الصاع يعني 2 كيلو وربع فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو ويعني تقريبا وتمن يعني فعشان ما تخشوش في المتاهه ديت زي ما قلت لكم هي وجبه الوجبه ديت بقى ممكن حضرتك تكلفي مطعم تقولي له انت كل يوم في حد هيجي ياخد منك وجبه وتتفقي مع حد المساكين يروح ياخد وجبه او تيجي في اخر يوم في رمضان تطلعي 30 وجبه ايه ايه ويتوزعوا من المطعم ده طب ينفع اديها اديها فلوس لا ما ينفعش تديها فلوس ما ينفعش تدوه تديها فلوس ودي من الملامح الجميله ان من العبادات الرائعه في رمضان انك لازم تركزوا فيها هي عباده الاطعام شوفوا الايه بتاعه الوجه بتاع الكلام عن الصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القران هتلاقوا فيها عبادات عباده الدعاء عباده الاطعام العبادات دي ركزوا فيها لان هي دي العبادات اللي جت معانا في رمضان هتلاقوا بقى ولتكملوا ولتكب ولعلكم ولتكبروا ولعلكم تشكرون هتلاقي ضمائر الجمع تعرف ان انت ايه العبادات محتاجه ان تكون كتل ان يكون في تجمع ان يكون في صحبه صالحه جو انك تقفل على نفسك وتنعزل دي لا ليست من مقاصد رمضان ولذلك جو التراويح وجو انك تشهد مع الناس التهجد والحاجات دي كلها والاعتكاف كل ديت فيها فكره الجماعيه السفر يبقى قلنا المريض والكبير تاني حاجة السفر يباح للمسافر انه يفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لان ربنا قال او على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر والنبي خرج الى مكة صائما في رمضان فلما بلغ مكان معين افطر النبي صلى الله عليه وسلم فافطر الناس فيباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة وعلى خلاف بقى من العلماء هل كل ما يسمى سفرا ولا اللي يعدي 80 كيلو على الخلاف المشهور في موضوع السفر لكن في نقطتين مهمين جدا في موضوع السفر النقطة الأولى وهو اللي ياخد الرخصة اللي مسافر سفر حلال مش سفر حرام أو احتيال واحد مسافر عادي رايح مصلحة معينة بتاع لكن واحدة رايحة تحضر فرح بنت خالتها أو في حمو وبيكا والفريق اللي ايه واغاني ودوشه لا يجوز ليها ان هي تاخد بالرخصه دي لان الرخص في الطاعه هذا هو الايه الاصل طب واحد عاوز ياتي اهله فبيتحايل طب تعالي نروح مش عارف نزور عمتي ولا مش عارف ايه والكلام ده كله لا إيه يعني يجوز ليه انه يفطر لانه ده واحد بيحتال طيب واحد مسافر صام صح صومه؟ آه يصح صومه كنا نسافر مع النبي فلم الناس بيقول لنا يعني فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كان سايبه لكن في شرط وده الأمر الثاني اللي قلت هقول لكم على حاجتين الحاجة الثانية إن هو في شرط في الإيه الصيام في السفر ألا يكون شاق عليك واحد مسافر في عربية مكيفة ورايح مشوار القاهرة ولا الإسكندرية ورايح صد رد وراجع ومفيش تعب ولا أي حاجة ولا راكب الطيارة كلها ساعتين وهينزل قطر ولا الإمارات ولا الكويت والموضوع بسيط ده عاوز يصوم يجوز ليه انه يصوم هو مباح ليك انك تفطر عاوز تصوم تصوم مفيش مشقة لكن لا ده واحد رايح والطيارة اتأخرت وقاعد ومصدع ودماغه متفرتكة وماشي في الحر ولا رايح مواصلات وبتاع الكلام ده كله وفيه مشقة قال في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر فهذا الحديث محمول على من يجد مشقة ليه؟ لأن ليه أصل ليه سبب ورود الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر والناس مجتمعة حواليه فقال إيه ده؟ فقالوا ده واحد يعني رسول الله كان صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ده مش من الحاجات الحلوة يعني سبحان الله برضو من الحاجات اللي تب... اللي اللي تبيح ليك انك تفطر وهو اعذار بنات حواء الحيض والنفاس فالمراه التي اتاها عذرها تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصيام ولو صامت لا يصح منها لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك من نقصان دينها ويجب عليها القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من الحاجات اللي تبيح الحمل والرضاعة المرأة لو كانت حامل أو مرضعة اللي هو الخوف من الهلاك سواء على نفسها ولا ابنها وخافت على نفسها أو خافت على ابنها بسبب الصوم جاز ليها انها تفطر يجي الدكتور او الطبيبه برضو ايه الدكتوره اللي ايه اللي فاهمة دينها ومهتمة بدينها العدل الثقة قالت لها خلي بالك صومك ده هيأثر على الجنين مثلا هيأثر عليه هيبقى فيه تعب عليكي فده جائز إن هي تفطر جائز أنس قال قال رسول الله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم طب والحامل والمرضع هتقضي ولا مش هتقضي هتقضي الأيام اللي هي فطرتها لو خافت على في خلاف بقى بين العلماء لو خافت على نفسها وابنها لو خافت على ابنها ونفسها كده كده هي يبوح يجوز ليها ويباح لها انها تفطر طيب امتى نقول عليها انها تطعم مسكين ولا مش تطعم مسكين ابن عباس بيقول لنا أن المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا يعني لو هي هتفطر عشان خوفا على ابنها هتطعم والمسألة خلافية ولعل إن شاء الله الراجح إن مفيش إيه مفيش آه كفارة في هذا الأمر هو القضاء فقط طيب الحاجات بقى المفطرات إيه الحاجات اللي تفطر إيه الحاجات اللي ممكن تفطر أظن كلكم عارفينها صح إيه يلا قولوا كده عشان نشوف كده أنتوا صاحيين ولا نايمين عشان لو قلتوها ممكن إيه ننجز في الدرس وخلاص كده نكتفي باللي إحنا قلناه ما شاء الله عليكم خلاص ما انتوا عارفين اهو طيب خلونا نقول كده سريعا اول حاجه الاكل والشرب الاكل والشرب عمدا نركز بقى الاكل والشرب ايه عمدا تاني الاكل والشرب عمدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يبقى لا يباح للصائم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس طيب واحد اكل وشرب ناسي صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح ويجب عليه الإمساك أول ما يتذكر أو يذكر فمن نسى نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ديت إيه مش آه عليه مشكلة يعني آه طيب واحد أكل وشرب خطأ هو مش ناسي هو صحي من الفجر صحي عشان يتسحر وراح ايه لقى كده ايه طبق فول ومش عارف ايه وبتاع وقال لك الحق وراح مقبل على الاكل وراح واكل قال لك ايه الحق وبعدين بعد ما كان كده وبتاع بيقول لك هو الفجر اتاخر ليه فبيبص على الساعه لقى الساعه 8 الصبح ده حكمه ايه في الشرع لو تعمد الاكل بلا تحري ده خلاص ده افطر لو تحرى ثم أكل فده حكم حكم الناس يعني ايه تحرى بص في الساعة كده فهي ليه إن الساعة ثلاثة وهي كانت الساعة مثلا أربعة ما خدش باله فده تحرى سأل قال له والدته الفجر أذن قالت له لسه يا ابني فده تحرى جه بعد ما أكل والدته ما خدتش بالها فده إيه ده معذور لكن واحد بياكل ويشرب كده بدون ما يتحرى لا ده في حكمه إيه في حكم الذي أكل عمدا وشرب عمدا طيب إيه كمان الإتيان الأهل يبطل الصيام بالجماع فمن جامع هو صائم بطل صومه وعليه كفارة طبعا قبل ما نقول عليه كفارة عليه التوبة والاستغفار عليه التوبة والاستغفار وإن يقضي اليوم الذي أتى فيه أهله يعني هو فعل الموضوع ده آه هيقضي اليوم ده جميل وإيه كمان عليه عليه إن هو يصوم ستين يوم ورا بعض ستين يوم ورا بعض فإن لم يستطع استطاعة حقيقية مش يبقى جسمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويجي يقول لك أنا مش قادر ليه مش قادر؟ أه في مشقة بس أنت تقدر فإن لم يستطع هيطعم ستين مسكين عن كل يوم يعني لو عمل الموضوع ده عشر أيام هيطعم إيه بتاع فيجي واحد بقى إيه يهزر ويجي يقول إيه لا أنا خلاص أنا مش قادر لا اتقي الله فالأمر شديد في معنى اتيان الأهل والجماع هو إنزال ماء الشهوة اختيارا فإذا حدث هذا الأمر سواء بأي احتكاك بتقبيل أو غيره فده فسد صومه لكن عليه القضاء وليس الكفارة لأن الكفارة فقط في اتيان الأهل طيب واحد صحي من النوم فاحتلم فده ليس عليه شيء ثلاثة التقيؤ عمداً واحد حط حاجة في بقه مثلا أو عمل صبعه وبتاع عشان يخرج ما في بطنه ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي من استقاء عمدا فليقضي في سؤال بيقول إن المرأة التي أتاها أهلها هتعمل زيه ولا لا ده خلاف بين أهل العلم ولعل الراجح أن الموضوع خاص بالرجل فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اشتكى الرجل لم يقل له إنك هتصوم وأهلك هيصوموا فالموضوع عند الرجل يبقى التقيؤ عمدا إيه، فاحيانا بعض الناس يكون مصدع إيه، بطنه مكركبه بتاع بيكون عنده ايه شعور الغثيان ده فيتقيأ ايه عمدا فيقول النبي من ذرعه القيء يعني اللي يغلبه للقيء يجي له من غصب عنه فليس عليه قضاء لكن اللي يستق- استقاء عمدا فعليه القضاء ده من الحاجات اللي ده. طبعا خروج آه، دم الحيض والنفاس وده اتكلمنا فيه من شويه وده لو خرج قبل اذان المغرب بثلاث دقائق خلاص تفطر لكن الافرازات وليس يعني دم صريح فلا تتم الصوم نية الفطر واحد قال انا خلاص هفطر ونوى عزم فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم بطل صومه آه والعياذ بالله الردة ت- تفسد الصوم اه الردة هو في حد ممكن اه ده ده كتير على فكرة ازاي آه، واحد يسب الدين والعياذ بالله خلاص بيتخانق في الشارع سب الدين راح صيامك ايه كمان واحد بيتفرج على حد من المسلسلات والافلام والكلام ده كله ويشك في القران او السنه والكلام ده كله وقال لك القران ده محرف ولا اي حاجه راح عشان كده ايه ما تسمعوش الايه الحاجات الكتيره دي طيب في حاجات بقى معاصره فيها حاجات كتير زي ايه زي بلع الريق مثلا هل بلع الريق يفطر في حد عمال بقول سب الدين قال لك بنات ثانوي بنات ثانوي بيسبوا الدين لو في بنات ثانوي بيعملوا كده فيعرفوا نسأل الله العفو والعافية أن ليس في بيتهم رجل لأن لو في بيتهم رجل رجل يعني رجل يعني ذكر خلاص ما خرجت هذه النبتة من هذا البيت آه، نرجع نقول آه، بلع الريق هل يفطر؟ لا لا يفطر بلع الريق لمجرد ايه البلع يعني. طيب آه، واحد في اسنانه بقي في خلال خله الاسنان مثلا في خلال الاسنان واحد ايه بقايا اكل وكده ان تعمد ان هو يبلعها ده فطر لكن لو بلعها سهوا فده ليس عليه شيء طيب بخاخات ال- الربو البخاخات البخاخات دي بيح- بيتحط فيها بص هو الاول المفطرات اللي هي التي تجاوز اللي بتدخل الجوف من خلال الحلق حاجه تدخل الجوف خلاص تدخل الجوف من خلال الحلق الحلق ده اللي هو ايه الجماعه بتوع التجويد مخرج الخاء او الحاء عم تقول اخ اح عارف الحته دي اه اللي يعديها بقى اللي يعديها ويدخل على الجوف ده المفطرات ايه مفطرات في المجمل بخاخات الربو بخاخات الربو دي احنا عندنا ممكن تستعمل ثلاث حاجات اما تستعمل حاجه صلبه زي البودره اللي بتتحط ديت آه، كبسوله كده فيها بودره بتتحط في الجهاز او يكون حاجه سائله او غاز اللي بيستعمل الغاز لا ده لا يفطر اما اللي بيستعمل البودره او بيستعمل السائل ده يفطر البودره طبعا واضحه طب انا هعرف ازاي الفرق بين السائل والغاز بخ على ايدك بخه لو لقيت فيه سائل بعد ما ترش على ايدك لو عمل لو عملت ميه يبقى ده سائل يبقى ده يفطر ما تستعملوش طيب في بعض الناس بيحط اقراص تحت اللسان يكون عنده مثلا ازمه معينه ولا بتاع فيخاف فيحصل له حاجه فيروح حاططها تحت اللسان لو ما بلعش يعني ان هو يحطها تحت لسانه وما يبلعش لغايه ايه ما تمتص الحاجه ديت لا تفطر بشرط ان هو إيه يتمضمض وما يبلعش منها حاجه لو بلع شيء بلا قصد فلا شيء عليه معجون الاسنان يفطر ولا ما يفطرش لا لا يفطر لكن ينبغي انك تحترز كويس قوي ويبقى طب زبده الكاكاو برضو ما تفطرش آه، القطره بتاعه الودن وقطرة العين على كلام المجمع الفقه آه لا ما تفطرش قطرات الأذن وقطرات العين ويعني من باب الأمان إنك ممكن بعد ما تحط في عينك عارفين إن القناة الدمعية اللي هي آه يعني آه في آخر العين كده أنت ممكن تحط إيدك كده دقيقة بعد ما تحط عشان مفيش حاجة تنزل في الحلقة آه، بمناسبة النساء المكياج لا يفطر إيه، واحد بلع النخامة انه الواحد يعني آه، النخامه بتاعته بلع الكلام ده احيانا واحد يكح ولا بتاع مش عليه حاجه واحده بتدوق الطع... البلغم يعني واحده آه، بتذوق الطعام بتدوق الطعام عامله الاكل وكده عليها حاجه ابن عباس بيقول لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريده واحد هيشتري حاجة مفيش مشكلة إن هو إيه ممكن إيه آه، يدوق إيه, إيه تاني إيه السجاير السجاير بعيد إن هي كمان حرام إن هي تفطر لأن في جزء منها بيدخل الإيه الحلق آه، منظار المعدة يفطر على قول الجمهور هو أشبه بالقيء العمد فيفط يفطر اللي يعمله يفطر آه، جهاز التنفس الصناعي ما يفطرش لان ده هواء جهاز الاستنشاق اللي بيتحط فيه بخار ومادة سائلة والكلام ده ده بيفطر طب الحقن طب ما انا قلت ان السجاير حرام اصلا انا قلت حاجة تانية الحقن الحقن آه، في مغذي في حقن مغذية اللي هي بتغني عن الأكل والإيه والشرب زي محلول الجلوكوز محلول الملح الحاجات دي بتفطر خلاص ال- ال- ال- الحقن الغير مغذية ولا تدخل من جهة الح- الحلق لا تفطر يعني ممكن واحد ياخد مسكن أما حقنة مسكنة اه لأنها غير مغذية وما دخلتش من الحلق الحقن اللي تحت الجلد زي بتاعت السيولة والكلام ده برضه ما تفطرش وقلنا القطرات بتاعه الايه الودن طيب واحد راح للدكتور الاذن وعمل له ايه غسيل وعمل له ميه وبتاع الاذن مش جوف آه الكحل ما يفطرش عملية ليزك وبتاع ما تفطرش طيب المراهم وقسطرة الشرايين برضه ما تفطرش طيب الراجل بيخيط الجلد ده فتح الجلد ده ده يعمل حاجة لا ما يفطرش غسيل الكلى نسأل الله العفو والعافية غسيل الكلى يفطر غسيل الكلى يفطر لأن الدم خروجه لما خرج وعاد فعاد بغذاء فكأنه أخذ إيه دم لأن عشان كده من إيه برضه ده هيتفرع موضوع التبرع إنك تتبرع بالدم يعني في دم خرج منك ده لا يفطر لكن إنك تاخد دم يفطر وبالتالي سحب عينة ما تفطرش وسحب العينة غير الحجامة في خلاف ايه بينهم يعني والحجامة على الراجح ليس فيها تفطير طب حكم الأشعة الأشعة اللي بدون صبغة ما تفطرش اللي بالصبغة هنا بقى ايه ال- اللي فيه الكلام يعني فتوى المجمع الفقه الإسلامي إن هي ما تفطرش واحد بياخد عينة من نخاع الشوكي ربنا ي- يعافينا وإياكم ما يتفطرش إلا لو خد جلوكوز طيب حكم آه، مثلا بعض الأدوية اللي زي اللبوس والحاجات ديت سواء خدوا من إيه من الخلف أو الأمام شرجي أو غيره آه، ما يفطرش آه، يعني ده معظم اللي ممكن تبقى الحاجات اللي إيه ال- آه، المعاصرة اللي مشهورة إن تلاقي فيها إيه؟ أسئلة طبعا في حاجات من ديت فيها خلاف بين العلماء لكن حاولت بقدر الإمكان أقول لكم إن الإيه إيه اللي بيقوله ال- المجمع فقه الإسلام طيب مستحبات الصيام يستحب للصائم أنه يراعي في صيامه بعض الأمور منها السحور لقول النبي تسحروا فإن في السحور بركة بركة إنك آه، سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا التوفيق وقت السحور من إمتى لإمتى؟ من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ده السحور تأخير السحور ده برضه من السنن حديث زيد رضي الله عنه يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية يعني تقريبا ربع ساعة كده ومن السنة تعجيل الفطر يستحب ليك انك تعجيل الفطر مش تعجيل الوجبة عارفين انتوا الجماعة دول اللي يقعدوا يقولوا بس المحشي جه واللي البانيه جه وبتاع والسمبوسه وبتاع هنقعد ودي السنه والسنه ان احنا نفطر الاول يا حاج السنه انك تفطر على تمره هتفطر انك زي ما بيقولوا كده ايه آه تبل ريقك كده وخلاص قال النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر الرجاله اللي هم الرجاله عادي بيفطر بتمره كده وايه ويفطر ويفك صيامه وبعد كده ينزل يصلي وبعدين يرجع وسبحان الله ده ابرك بكتير يعني غير ما يدخل ايه جامد قوي يعني. طب يفطر على ايه الاصل يفطر على رطبات الرطب ده اللي هو التمر الاصفر فاذا لم يجد فتمرات وان تكون آه وتر يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة كده فإن لم يجد فعلى ذراعات ماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء حسى حسوات من ماء الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام طب أنا ما لقيتش حاجة أفطر عليها أعمل إيه؟ أنوي الفطر خلاص انا نويت الفطر انا مسافر ولا راكب العربيه ولا في الطياره مش لاقي اي حاجه اكلها ولا لاقي حاجه اشربها اعمل ايه خلاص نويت الفطر مش احنا قلنا الموضوع بالنيه ده انت انت اصلا بتنوي الصيام بالنيه يعني واحده الساعه 3 الفجر والفجر بقى عليه 10 دقائق راح اتنوت قالت ايه انا كان عليا الصيام انا هصوم النهارده اللي هو بكره مثلا اللي يوم السبت ده ولا الحد قالت انا هصوم يوم من اللي عليا فده خلاص بالنيه دي صامت صح اه كذلك احنا بنقول بالنيه زي ما قلنا من شويه ان الفطر واحد عزم على الافطار نوى ان انا خلاص انا فطرت حتى لو ملقاش ميه فاهمين فنفس الكلام هنا واحد ما لقاش حاجه ياخدها لا لقى تمر رطب ولا لقى تمر ولا لقى حسوات من ماء حسوات يعني من ماء بقى يعني قطرات من ماء اي ميه يعني فما لقاش الميه دي سبحان الله الدعاء عند الفطر من المستحبات ليه سبحان الله موضوع النيه هنا فان لم يجد شيء نوى الفطر بقلبه كأن الشرع لا يريد تعذيبك واحد مسافر ولا واحد في الطريق ومش لاقي ميه ولا لاقي اكل ولا لاقي اي حاجه انه متعذب بقى انا لسه ما صمت انا لسه ما فطرتش انا لسه مش عارف ايه وده انه ايه قاعد امال يفرك في نفسه وبتاع وانا فاتني التعجيل وفاتني اخذ بالليل بال... لا لا يا سيدي الموضوع بسيط خالص الله يريد قلبك لا يريد تعذيبك من المستحبات الدعاء عند الايه عند الفطر واثناء الصيام برضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يا سلام حتى يفطر وبعدين في عند وحتى يعني يبقى الصائم طول النهار وعند الفطر طول النهار وعند الفطر من المستحبات الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين ودي عبادة للأسف للأسف للأسف تلاقي كتير من أهل الاستقامة اللي بيدعوا إن هم عاوزين يركزوا في رمضان بيفوتوها يعني اه العبادة دي منتشرة جدا بس تلاقيها ايه من الناس العادية لكن أهل الاستقامة لا أصل أنا مش فاضي أنا رمضان ده ليا أنا بس أنا مش فاضي للقصص دي شوف كان رسول الله أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل شوفوا أثر لقي رسول الله ولقي القرآن ركزوا وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ديت من العبادات المهجورة إن جبريلك فين هو مين اللي إيه اللي كل يوم بتقعد معاه كده عشان إيه للقرآن كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فيدارسه القرآن في شغل قرآن رمضان ده يا جماعة شغل التوثيق توثيق العلاقة والارتباط بالقرآن مش شغل مجرد التلاوة التلاوة ده طول السنة أنت بتقرأ القرآن هنا في رمضان بقى لا شغل التألق والتأنق أنت شغل خاص هنا مع كتاب الله فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسله يا سلام على الجمال انس بيقول لنا ابن عباس بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو اجود الناس هو اجود واحد اجود واحد دايما يجود بايه بالخير على الناس بكل اعمال البر ده اجود واحد وكان بقى اجود ما يكون في رمضان بيبقى في رمضان حاجه بقى ايه ما اقولكش خاصة حين يلقاه جبريل تحس بالليل بقى الجود بيتغير تغير رهيب انتوا فاهمين هو إيه؟ فاهمين الت- التدرج اللي بيقوله ابن عباس ابن عباس بيقول لك هو اصلا اعلى واحد وبيجي في رمضان بقى اجود ما يكون بيكون بقى يعني عارفه كده إيه، واحد يقول لك جاب اخره آه، بيبقى اعلى واعلى امتى حين حين يلقاه جبريل وبعدين عاوز يقول لك ايه والموضوع ما كانش ليله لا كان جبريل يلقاه في كل ليله فيدرسه القران فكان النبي بيطلع من المدارسه ديت بايه بالشحنه دي بيطلع بايه فلرسول الله حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله عارفين الريح المرسله بيبقى فيها المطر بتنزل على الجميع مش ناس وناس بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى الخير بتاعه كده والعلماء يقفوا وقفات يقولوا ايه يا ترى ان المدارسه هي اللي هيجت قلب النبي على العطاء والانفاق هو ده يا جماعه ال- الخير هو ده الاثر الحقيقي للقران يعني لو في واحد النهارده قال انا هقفل على نفسي وهركز مع القران في رمضان والله لا يطلع لو فعلا رك... لو والله لو القران اثر فيه لا يطلعه واخدين بالكم لازم القرآن يفجرك يفجر الأنوار الأنهار في قلبك يفجر الأنوار والأنهار والخير والعطاء هتلاقي نفسك لازم بتطلع خلاص بتشع زي الريح المرسلة لو فعلا القرآن أثر فيك لو أنت فعلا قافل مع القرآن القرآن يأبى أنك تقفل عليه لا القرآن تقفل عليه بالنهار بالليل عشان النهار سبح طويل يبقى تحتك على طول فأول حاجة أن القرآن بيهيجك ويبهجك الحاجة التانية بقى يقولوا يا ترى ان القرآن هو اللي إن إن اللي عمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الانهار اللي كانت في قلبه من المدارسة دي والنفحات دي حب يشكر فخرج الجود جود الحب والشكر فاهمين؟ يعني يا ترى الخير اللي طلع ده هو بيعبر عن إن- جمال النفحه اللي دخل قلبه فبيقول لا انا لازم اشكر انا بعد ما خدت كده اللي انا خدت امبارح بالليل انا لازم اتحرك زي ما انت كده عشان كده لما بتطلعي من التراويح تلاقي نفسك كده ايه عندك هيجان على الخير عندك تألق وعاوزة تح- تحلقي في أعمال البر عما بتصلي تراويح وتهجد والكلام ده كله تلاقي نفسك كده سخن عاوز تتحلق تتح... تحلق ده بسبب ايه؟ هو سبب ان القرآن رفعك بسبب الرحمة اللي نزلت عليك بعدما أنص... أن- أنصت لكتاب الله ففي رحمة غشيتك هذه الرحمة غطتك فخلتك إنسان والرحمة ديت يا جماعة عاملة زي إيه؟ إيه اللي بي... إيه اللي إيه اللي لو أنت حطيته في المية بيترفع فوق ما ينزلش في حاجة كده لو نزلت عليها المية ده أنها ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع إيه هي؟ زي السفنجة مثلا خلاص؟ زي السفنجة طبقات الزيت لو انت الزيت كده وحطيت المية ترتفع هو القرآن بيعمل فيك كده القرآن ينزل عليك يرفعك يرفعك يرفعك كل عم ينزل يد- ترفع ترفع ترفع فانت مش عارف ايه اللي بيرفعك هو القرآن قاعد يرفعك يرفعك يرفعك فده اول حاجة الحاجة التانية انك بتطلع من التراويح والمتعة اللي انت خدتها اقسم بالله لازم ايه لازم اشتغل انا لازم اشكر هتشكر ازاي بقى هتكون في حتة تانية عشان كده الاكثار من الصدقات وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر ده من المستحبات الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأقيقظ أهله خلاص الموضوع في حتة تانية خالص من ضمن المستحبات الاعتمار في آه، آه، في رمضان قال عمرة في رمضان تعدل حج- حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام وقول إني صائم لمن يشتتك وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم أنا صائم طيب في مكروهات للصيام؟ آه في مكروهات للصيام زي إيه؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في سؤال جميل النساء تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد بصوا يا جماعة قاعدة القواعد أن الصلاة في البيت أفضل للمرأة في المساجد ده الأصل ماشي آه ولكن هذا الأصل لابد أن يراعى في سياق إيه هو السياق لما نيجي نشوف إن احنا النهاردة المرأة إيمانيا وقلبيا لما بتنزل التراويح والتهجد في الوقت اللي احنا فيه بتتغير تماما وبتروح في حتة تانية خالص فإيمانيا قلبها يحلق فقاعدة تسمع قرآن لكن لما بتصلي في البيت ممكن أصلا تصلي الصلوات وهي إيه الدنيا ب- فيها هدوء وبرود وواحد مشغل التلفزيون وده بيلعب وده بيعمل ففي مشتتات فالأصل الأصل الصلاة في البيت إن كان ثم القلب حاضر ويحلق فإن القلب لا يحضر ولا هي م- عارفة تفهم ولا عارفة مستمتعة وبتنام وبتتاوب وبتاع والكلام ده كله وتنشط في المسجد فالمسجد ماشي ده أمر مهم جدا زي الصلاة إيه رايحة تعمل عمرة هي قاعدة في الفندق تنزل تصلي في المسجد النبوي ولا ده أنا قاعدة في الصلي فوق ففي إيه في ضابط لازم يراعى ما ينفعش بقى إن حضرتك تمسك ال- الأحاديث دي وادانك ترا- تقول لزوجتك على فكره الصلاه في البيت افضل والصلاه في البيت افضل طب مين اللي قال لك كده تقول ايه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طب يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله بس كده ما تمنعهاش سيبها هي قلبها هناك خلاص خاصة في الزمن اللي احنا فيه ده الزمن في الزمن اللي احنا فيه ده احنا مش في الجو الهادي يا جماعة في المدينة المنورة وزوجتي وهي قاعدة في البيت ما شاء الله سكون الليل وهدوء الليل وسمعة وبتاع وقرآن و... والدنيا جميلة وفي لا الموضوع صعب الموضوع صعب فكل واحد يرجع بقى في واحد اصلا يقول لك انا البيتي افضل جميل هو ده اصل يا جماعه احيانا بيكون الموضوع راجع للمود برضه في واحد اصلا ما بيحبش يحتك بالناس فيقول لك البيت افضل وفي واحد بيكون مش حواليه مسجد آه، جميل آه، صوت قارئ طيب في مسجد مقيم على السنه في مسجد آه، في مصلى يليق بنساء امه محمد صلى الله عليه وسلم السماعات كويسه السجاد كويس ففي م- مش عندهم حاجه زي كده وذلك من الصدقات الجميله وال- وال- والحسنات الجميله انك تهتم بمصلى النساء حتى اذا دخلت المراه كان احد ال- الافاضل يقول لي انا بتدين الى الله ان انا بهتم ببيت الله اهتمام يفوق كل الايه البيوت التي حوله ويقول لي انا ليا نيه ان الحياه مليئه بالضجيج الحياه مليانه ضجيج ومليانه تعب ومليانه مشقه فاريد إن من دخل المسجد يشعر بالسكينه والراحه فاذا حصل توترات في البيت فما هو الا ان يدخل المسجد فيرتاح بيقول لي فلا اريد ان ازعجه بصوت مي سماعه بتوش ولا مروحه ب- بتعمل كذا ولا تكييف بينقط ولا مش عارف صوت اطفال ولا مش عارف ايه انا اريد اذا دخل بيت الله يرتبط عنده ارتباط شرطي ان هذا ثم مكان السكينه فيسمع صوت جميل وبتاع والكلام ده كله ممكن تلاقيه كان بيصرف في السماعات احيانا كان بيعدي من 150 الف ودي كانت نيته يقول انا عاوز مصلى النساء ان النساء لو دخلت المسجد تحس كده ان هي احسن من بيتها السكينه والهدوء والنظافه والكلام ده كله فتحب بيت الله فتبدا ترتبط عندها السكينه والهدوء ببيت ربنا فتقول والله انا من احلى ايامي يوم ما كنت مرتبطه بالمسجد في ناس بقى عندها النعيم العالي ده والنوايا الجميله دي نرجع نقول من مكروهات الصيام واحد المبالغه في المضمضه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني إت- انك تستنشق ثلاث مرات دي من ضمن المبالغه يكفي مره واحده آه، القبلة لمن تح- تتحرك شهوته واحد لا يملك إيه؟ آه، نفسه فبنقول له إيه، ابتعد عن هذا الباب آه، بلع ان ايه النخامه ان استطاع انه ايه واحد زي البلغم وكده ما قدرش آه، مش لاقي مكان خلاص لكن لو لقى مكان يفضل انه ايه لا يبلع آه، ذوق الطعام لغير حاجه واحد بقى رايح جاي يدوق البسبوسه وريني كده يا امي عشان اشوفها وكل شويه ايه قاعد عمال يتمحك فيها لا الاصل انك ايه تبعد م، الدرس ده ما كانش درس فقه بمعنى الفقه يعني هو كان بس اطلاله سريعه عشان انا عارف ناس كتير ممكن تكون آه، ما درستش قبل كده فقه والحاجات ديت فكان يتمنى لو ان احنا ايه نعدي سريعا فلعل ان شاء الله الاطلاله السريعه ديت تكون إيه مفيده لبعضكم ويكون من ضمن الاستعداد لان احنا دايما بنستعد لرمضان قلبيا وبتاع وانا قلت لكم قبل كده في اللقاء العام الماضي ان لازم يكون في قدر من الاستعداد العقلي ومن ضمن الاستعداد العقلي انك تتفقه في الدين يكون عندك خلفيه بايه بالزكاه بالصيام بموضوع ال- الاعتكاف وان شاء الله ممكن نتكلم فيه في اثناء رمضان فربنا يعيننا ويعينكم ويسددنا واياكم وجزاكم الله خيرا واسال الله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته